تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق ببعور سعيد يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبه في الله عود والح- والعود احمد باذن الله تبارك وتعالى واليوم ان شاء الله نبدا مع السيره والمسيره سيره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا في الفتره الماضيه من الحديث عن المرحله المكيه بما رايناه فيها من جهد وجهاد وبذل وتضحيه وعطاء عاش عليه نبينا عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام حتى من الله تعالى على حبيبه محمد عليه الصلاه والسلام بهذه الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة فاليوم إن شاء الله نبدأ مع المرحلة المدنية من أولها يعني من ساعة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة في هذه الهجرة المباركة يريد المدينة آه، أذكر أن آخر لقاء رأينا كيف كانت طلائع المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الصعوبات والعقبات والمشاكل التي واجهت هؤلاء الصحب الكرام حتى من الله تعالى عليهم بهجرة مباركة ميمونة يعني جاءت للأمة بعدها بالخير كله لكن عايز أنبه يا إخوة في البداية وأنا لسه هبدأ أتكلم عن هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم ان ممكن البعض ي- يفاجأ ببعض الامور في هذا اللقاء المتعلقة برحلة النبي عليه الصلاة والسلام انه حفظ منذ الصغر استمع كثيرا جدا الى بعض المشاهد والاحداث المتعلقة بالهجرة وكلنا كنا نظنها صحيحة مئة في- ماء بالماء لكن لما عرضناها على باب السنة الصحيحة والحديث الصحيح وجدنا أن الكثير من هذه المواقف والأحداث والمشاهد هي في الأصل غير صحيحة يعني لا ترتقي إلى درجة الصحة إما روايات ضعيفة أو واهية أو منكرة أو ما شابه ذلك لكن أنا أذكر في مقدمة هذه السلسلة سلسلة السيرة والمسيرة تحدثت يومها وقلت أنه يعني ليس كون الرواية أو الحدث الذي أتحدث عنه ليس كونه غير ثابت من الناحية الحديثية من الناحية الحديثية ليس هذا معناه أنه أنه غير ثابت من الناحية التاريخية يعني ممكن يكون مشهد بعينه أو حدث بعينه حديثيا غير صحيح لكن ممكن يقبل من الناحية التاريخية انا يعني نبهت جدا على هذه النقطة عشان بيحصل فيها او بسببها لبس عند بعض الناس يقول لك ده ال ال ال ال الرواية الفلانية الموقف الفلاني دي مثلا في الهجرة زي ما هنشوف اليوم ده حديث ضعيف غير ثابت طالما ان الرواية التاريخية ثابتة ولا تخالف العقيدة الصحيحة ولا تخالف حكم من احكام الشريعة الصحيحة فممكن ان تقبل خلاص لو الرواية التاريخية موجودة لكنها ضعيفة من ناحية- من ناحية الحد- الحديثية في رواية أخرى في رواية أخرى في نفس المشهد لكنها قوية من الناحية الحديثية حديث صحيح فساعتها نعمل إيه هل نقدم الضعيف على الصحيح أم نقدم الصحيح على الضعيف الصحيح يقدم على الضعيف تقول لي يا شيخ بس الضعيف ده هو ده اللي احنا حافظينه وهضمينه وفاهمينه وعايشين معاه طول عمرنا اقول لك حتى لو كان الامر كذلك لو حتى لو كان الامر كذلك ما دمت تريد ان تطلب العلم الصحيح وتقف على كل كلمه وحركه عاش عليها النبي عليه الصلاه والسلام ليكون قدوه واسوه لك في هذه الحياه فيجب عليك ان تتعلم الصحيح وان تترك الضعيف واذا عرفت الضعيف عرفته نعم لكنك لم تمرره لغيرك على انه على انه صحيح اتفقنا فدي قضية ما فيهاش أي مشكلة أبدا لأن في بعض الناس عاملاها مشكلة شوية لا أبدا نبدأ مثلا اليوم يعني أنا لما اتكلمت عن في لقاء آخر لقاء لما اتكلمت عن هجرة سيدنا عمر بن الخطاب ورأينا أن كتب السير القديمة وحتى منها الحديثة يعني كلها ذكرت أن سيدنا عمر هاجر علانية يعني خرج كده بين الناس وحمل سيفه في يده وهدد وتوعد كل من أراد اللحاق به قال من أراد أن, إيه أن تثكله أمه يعني أن تفقده أمه فليتبعني خلف أو وراء هذا الوادي خلاص الكلام ده كله احنا حافظينه وكنا بنكرره كتير لكن لما تيجي تنظر للم... للمسألة تجد لا الرواية دي رواية منكرة ورواية واهية وفي أس... في إسنادها ثلاثة مجاهيل فضلا عن ان معناها لا يعقل ابدا يعني لا يعقل ان يصدق ان سيدنا عمر يفعل ذلك في هجرة هي في الاصل سرية يعني في الاصل كانت ايه كانت سرية النبي عليه الصلاة والسلام اوصى اصحابه بالسرية التامة حتى تنجح هذه الهجرة ده على الرغم من انها سرية احنا شفنا اللي اتعرف عنه من الصحابة انه يريد الهجرة حتى لو كانت امرأة زي ام سلمة احنا شفنا عملوا فيها ايه عشان يصدوها ويمنعوها من الهجرة فهل يصدق مسلم عاقل ان سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو واحد كان سر للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من خزانات الأسرار اللي كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر سيدنا أبو بكر هؤلاء الكبار كان يعتمد عليهم فكيف ان, إن نصدق ان سيدنا عمر يروح يفشي السر بالشكل ده عشان ايه يعني يعني هو ايه الغرض منه يعني ان يظهر عمر قوته مثلا بين الناس في حد يصدق هذا في سيدنا عمر فطبعا انا لما ذكرت هذا في بعض الناس قالوا ازاي يا شيخ ده احنا يعني ده احنا كنا بنفتخر يعني سيدنا عمر وقف كده وقال ما ينفعش في الموقف ده ممكن في مواقف اخرى في مواقف اخرى ممكن لكن موقف زي ده يتعلق بمصير أمة ومستقبل أمة يجي سيدنا عمر يضيعه كده ويهدره طبعا الكلام ده كلام ايه كلام غير صحيح بالمرة غير صحيح بالمرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته من بين القوم صح ولا لا وأنه عليه الصلاة والسلام ذر التراب على رؤوس القوم وهم واقفين امام البيت والكلام ده كله موجود في كتب السير والكلام ده كله ياما شفناه في افلام وفي مسلسلات وفي قصص وروايات والناس حافظه القصه او المشهد بالشكل ده من الناحيه الحديثيه ضعيف ومرسل لكن هل ممكن يقبل تاريخيا ممكن يقبل لاننا نعلم عن النبي عليه الصلاه والسلام جزاكم الله خير من المعجزات الكثير خلاص فلا يستبعد أن يحصل هذا لا يستبعد من الطبيعي جدا أن القوم حينما يعلمون بأن بعض الناس قد هاجر فهم يتوقعون هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه فلا يستبعد ان هم يكونوا عملوا من, من أنفسهم يعني بعض الخلايا كده اللي هي بتراقب النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف متى يريد الهجرة حتى يصدوه أو يقتلوه إلى آخر هذا إلى آخر هذا الكلام لكن المشهد من الناحية الحديثية ضعيف إن النبي خرج وألقى التراب وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون من الناحية الحديثية ضعيف لكن من الناحية التاريخية يقبل يقبل ولكن احنا دايما عايزين نستخدم مثل هذه الآيات في موضعها يعني أنا مرة كنت واقف في طابور كده بنخلص مصلحة في جهة حكومية يعني خلص مصلحة في بلد ما وبعدين لاحظت ان الراجل اللي واقف امامي طول ما هو واقف وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فانا بصراحة استفزني الامر يعني فسألته قلت له انت انت في ايه قال انا متعود اقول كده عشان ايه عشان يعني الدنيا تتسهل ما ياخدوش بالهم كده ويعقدوا لي الدنيا يعني طب انت داخل على كفرة انت داخل على مسلمين هو في ايه انت داخل على مسلمين ها ففي ناس بتستخدم ساعات الايات في غير موضعها فنخلي بالنا من مثل هذه الامور يعني نخلي بالنا من مثل هذه الامور فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وده اللي يعنينا في الموضوع اللي يهمنا ان النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله تعالى وخرج من بين ايادي هؤلاء القوم الثابت بنص الآية ائتمار المشركين لقتله لأن الله تعالى قال في كتابه وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذا ثابت عندنا بنص آيات القرآن العظيم أن القوم أرادوا المكر برسول الله عليه الصلاة والسلام وخططوا إما لحبسه وإما لقتله وإما لطرده ونفيه خططوا لذلك كله لكن لا يستبعد أنهم غلبوا الثانية قالوا هنحبسه أنصاره من كل مكان ممكن يثوروا بسببه في وقت من الأوقات طيب نطرده نخرجه هيروح بره يتقوى ب... يتقوى بغيرنا ثم يأتي فينتصر علينا فتعالوا إلى الثانية أن نقتله واتفق القوم على تفريق دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل العربية وأخرجوا فلذات أكبادهم ويعني فرسان شبابهم لكي يتخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام هناك رواية حسنة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله فلبس علي رضي الله تعالى عنه ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ونام مكانه واخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار المشركين دون أن يروه بعد أن أوصى عليا رضي الله عنه بأن يخبر أبا بكر أن يلحق به دي رواية حسنة ان سيدنا النبي عليه السلام نوم مكانه علي زي ما احنا كلنا حافظين وعارفين واوصاه ان بمجرد ما اه النهار يطلع اول شيء تعمله انك ايه تخبر ابا بكر ان يلحق بي فجاء ابو بكر وعلي رضي الله تعالى عنه نائم ابو بكر يحسب انه رسول الله ابو بكر رضي الله عنه يحسب ان عليا رضي الله عنه رسول الله ساعتها لانه نايم ومتغطي فقال يا نبي الله فقال له علي إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون بئر ميمون ده في طريق منى وانت طلع من مكة في طريق منى خلاص قال فأدركه فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضور يعني معنى الكلام ده معنى الرواية دي ان الكفرة دول المشركين مش اول مرة يروحوا يحاصروا بيت النبي ومش اول مرة يحاولون ايذاء النبي عليه الصلاة والسلام ده راحوا اكتر من مرة قبلها خلال سنوات وجوده بمكة وكانوا يرمونه وهو نائم بالحجارة عليه الصلاة والسلام وكان لا يتدور يعني لا يتململ من مكانه ولا يقول اه ولا يصرخ ولا اي شيء عليه الصلاة والسلام ثابت في مكانه والامر ده كان يغيظهم اكثر كان بيغيظهم جدا يعني فرأوا عليا فراحوا يرمونه بالحجارة وهو قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه مغطي حتى رأسه يعني حتى أصبح ثم كشف عن رأسه مش الكلام بقى بتاع الأفلام وراحوا داخلين بالسيف وقال يعني رفعوه مرة واحدة ولسه هينزلهم الله ده علي يا سلام ايه ده حاجة جميلة قوي حاجة غريبة سبحان الله ها وحاجات جميلة بتعجب الأطفال والناس اللي طيبة يعني جدا يعني فطبعا لا ده هو الحكاية كده لأن هو لما كشف عن رأسه سيدنا علي فقالوا إنك للئيم رحمك الله إنك للئيم كان صاحبك نرميه نرميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك يعني احنا حتى كنا مستغربين ايه اللي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام ده الراجل كان اسد يعني ثابت وما بتحركش ابدا يعني ولا بيهمه الضرب ده الموضوع النهاردة اتغير اللي نايم ده عمال يتقلب شمال ويمين و... و... ويتأوه ساعات وكده ايه الموضوع فاكتشفوا انه علي رضي الله عنه فالرواية دي رواية حسنة وصححها سندها ايه الشيخ احمد شاكر رحمه الله للجمع بين الروايات نوصل لايه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر التقيا عند بئر ميمون في طريق منى ثم انطلقا معا إلى غار ثور خلاص إذا وصول النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى غار ثور صحيح ولا ضعيف صحيح تعالوا بقى الموضوع غار ثور ايه اللي حصل في غار ثور اللي حصل في غار ثور ان معظم الروايات الموجودة في كتب السير القديمة تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر دخل إلى الغار فلما استقر في الغار جعل الله تبارك وتعالى على بابه عنكبوتا قد نسجت خيوطها فأغلقت الباب وجعل والروايات بتختلف مش الروايات التاريخية لا الروايات الأفلام السينمائية هي اللي اختلفت هي حمامة ولا اتنين لكن هي الروايات التاريخية كلها بتقول كلها بتقول حمامة يعني لكن احنا عندنا ساعات يحطوا اتنين وساعات يحطوا واحدة وعشان يزود لك يعني ال- كده يقوم حاطط لك وهي ايه والبيض تحتها كمان يعني يا جماعة في ايه يعني انا هتشوفوا دلوقتي الحكاية هل موضوع الخيوط العنكبوت دي وموضوع الحمام او الحمامة التي فرخت وباضت على باب هذا الغار الكلام ده صحيح ولا غير صحيح صحيح الكلام ده غير صحيح بالمرة ولم أقف على رواية واحدة تتحدث عن هذا الأمر إلا وأجدها إما ضعيفة جدا وإما منكرة ما فيش أي حاجة تدل على الصحة أبدا يعني حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله قال وأعلم أنه لا يصح في حديث وأعلم أنه لا يصح في حديث العنكبوت والحمامة أو الحمامتين شيء ما فيش حاجة صحيحة أبدا في الموضوع ده يا شيخ أنت هتحيرنا معاك ليه امال ازاي المشرك المشركين يعني لم يروا رسول الله وابا بكر وانصرف احنا كنا بنشوفهم واقفين كده قالوا الله وابو جهل قال لهم هم ال- الاثار الاقدام انقطعت عند هذا المكان لا شك انهما داخل الغار فواحد فيهم قال له انت ايه انت اتخبلت في عقلك ازاي دخلوا يعني لو كانوا دخلوا كانوا قطعوا الخيوط دي وكانوا طيروا الحمامه دي خلاص وده كلام منطقي يعني لو كان الموضوع صحيح ده كلام منطقي ده الموضوع غير كده خالص ده دي إن كانت معجزة تحدث بها بعض المؤرخين وهي ضعيفة لكن المعجزة الصحيحة التي غفل عنها كثير من الناس هي الأعظم من نوعها هي الأعظم هي الأكبر هي الأضخم إيه هي المعجزة اللي بتكلم عنها؟ المعجزة تتلخص في أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر كان في الغار فعلا وكان باب الغار مفتوحا على مصراعيه لا في حمام ولا في عنكبوت بل خلي بالك وصل المشركون بقيادة أبي جهل حتى بلغوا باب الغار ووقفوا على باب الغار وراحت عيونهم تدور داخل الغار يعني راحوا بينظروا فين بعيونهم كده داخل الغار بيقلبوه شمال ويمين ولا شك ان الغار داخله ظلام لكن بيقلبوه شمال ويمين وغار صغير مش كبير يعني يعني ممكن هم على الباب يكشفوه شبر شبر خلاص لكن الله تبارك وتعالى خطف ابصارهم واعمى ابصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه بالله عليك اي المعجزتين اعظم انهم يجوا كده يلاقوا العنكبوت والحمام وقبلها كده بمتر ياخدوا بعضهم ويمشوا ولا يقفوا على باب الغار وعيونهم تدور داخل الغار يفتشوه بعيونهم شبر شبر لكنهم لم يروا رسول الله وصاحبه اي المعجزتين اعظم الاولى ولا الثانيه لا شك انها الثانيه فليه احنا اغفلناها غطينا عليها وقاعدين نتكلم في الحمام والعنكبوت ليه مع ان الادله كلها الأدلة كلها تساند الرواية الثانية الصحيحة هذه من ضمن هذه الأدلة قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وده كلام حديث صحيح قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إيه معنى الكلام ده يعني وإيه العبرة أن- أن أبو بكر يقول الكلام ده لو كان في حمام وعنكبوت والناس انصرفوا على بعد متر من باب الغار يعني لا شيء لا بصوا داخل الغار ولا شيء خيوط العنكبوت مغششه يعني خلاص ايه اللي خ- يخلي ابو بكر يقول الكلام ده هو احنا نعلم عن الصديق رضي الله تعالى عنه انه ما كان يتكلم كلمه الا الا في موضعها ده اسمه الصديق يعني مش حشو في الفاضي كلامه خلاص هيقوله خلاص لا بيسلي نفسه يعني مثلا ولا بيسلي النبي حشاه لكن فعلا هو كان مرعوب كان خايف جدا على النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو الذي دعاه لما رأى القوم ينظرون داخل الغار ويحملقون داخل الغار ارتجف أبو بكر من شدة الخوف وقال لو نظر أحد تحت قدميه إيه؟ لرآنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله إيه إن الله معنا وهذه الرواية الصحيحة في ال- في المشهد هذا يا إخوة هذه الرواية الصحيحة إذا القوم وقفوا على باب الغار نظروا داخل الغار أعمى الله أبصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه لا حمام ولا عنكبوت ولكنها عناية ذي الملك والملكوت عز وجل سبحانه وتعالى وبعدين الأمر ليس مستغربا يعني الأمر ليس إيه ليس مستغربا فقد حدث ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أيضا والحديث حسنه بعض العلماء وصححه آخرون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عند الحجر بجوار الكعبة ومعه الصديق لما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب سورة المسد فجاءت أم جميل زوج أبي لهب وفي يدها حجر ضخم أرادت به أن ترضخ رأس رسول الله عليه السلام عايزة تموت النبي بالحجر ده عليه الصلاة والسلام فلما رأت أبا بكر جاءته مسرعة وفي يدها الحجر وهي, وهي تقول يا أبا بكر أين صاحبك فقد هجانا لأن هي وزوجها كانوا كان كانت تدعي هي وزوجها إن, إن القرآن ده شعر يعني بتقول قد هجانا يعني يعني بيشتمنا بشعره ده يعني عايزة تقول كده خلاص بيصفني ان انا مش عارف حمالة الحطب والكلام ده عايز تقول الكلام ده يعني اين صاحبك فقد هجانا وكان النبي فين ساعتها يا اخو جالس جنب ابو بكر ملتصق به جالس جنبه خلاص ثم راحت تقول مذمما تقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو من فضل ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن صرف شتم قريش ولعنهم عنه لما كانوا يجي يشتموه ما يقولوش محمد يقولوا مذمم فشوف سبحان الله القدير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم يقولون مذمما ويلعنون موس- مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا قاعد ك- وبعدين و- و- ته- تهدد تقول يا أبا بكر والله لو رأيته لرضخت رأسه بهذا الحجر وانصرفت وهي غاض- غاضبة يعني وأبو بكر مندهش رضي الله عنه يقول يا رسول الله المرأة لم ترك أنت قاعد جنبي قال يا أبا بكر إن الله تعالى صرف بصرها عني فلم ترني وفي لفظ خطف بصرها عني فلم ترني فالكلام ده تحقق اصلا حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فليس مستغربا يعني ليس ايه مستغربا بل انا قلت قبل ذلك ودللت على انها ممكن ان تكون معجزة في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره من الانبياء ويمكن ان تكون كرامة في حق احد اولياء الله من عباده المؤمنين الصالحين في اي زمان وفي اي مكان كما حكى الإمام القرطبي صاحب الجامع لعلوم القرآن عليه رحمة الله حكى عن نفسه أن الفرنجة في زمانه طلبوه حيا أو ميتا لأنهم اعتبروا أن, أن تفسيره لكتاب الله عز وجل خاصة في الآيات التي تتحدث عن جهاد المشركين والكافرين اعتبروا أن الرجل إيه يحرض عليهم فطلبوه حيا أو ميتا وفي ذات يوم هو خارج من مكان ما رآه اثنان من الفرنجة فطارداه يريدان الامساك به لأن في جايزة في جايزة موضوعة على من يمسك بها أو من يقتله يحكي عن نفسه أنه راح يهرب منهما ويفر في ك- في كل مكان ي- ي- يقابله حتى رأى نفسه في صحراء وهما من خلفه يطاردانه يقول حتى كاد كادت أنفاسي أن تتوقف من شدة الجري فتوقفت في مكاني وتذكرت قول ربي تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وراح يدعو الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله فراح يقرأ آيات الله ويدعو الله تبارك وتعالى يقول فمر بجواري حتى التصق كتف أحدهما بكتفه شوف خلي بالك وإذا بأحدهما يقول للآخر أين الق- أين القرطبي يعني كان احنا الراجل كان أمامنا الآن راح فين اختفى أين القرطبي فرد عليه صاحبه وقال لعله لم يكن القرطبي لعله جني هيا بنا نعود وعاد إلى مكانهما ونجى الله تعالى الإمام القرطبي ليس مستبعدا كرامات ربنا عز وجل لعباده الصالحين لحد النهاردة لحد قيام الساعة موجوده موجودة سبحان الله القدير حينما يريد الله أن ينجي عبدا من عباده نجاه عز وجل وهيأ له من الأسباب التي ينجو بها بفضل منه ومنه سبحانه وتعالى فليس الأمر مستغربا أو مستبعدا أبدا إذا معجزة الغار الحقيقية الصحيحة هي إيه هي المعجزة إن الباب كان مفتوح كما رأينا طب افرض واحد انت سمعته ولا قرأت له ومصمم على موضوع الحمام والعنكبوت مش مشكلة هي مش قضية هي مش قضية لكن احنا عايزين نتعلم السيرة الصحيحة السيرة الصحيحة احنا عايزين نتعلمها وبيني وبينكم لما موقف زي ده حتى انت تقرأه ولا تيجي تحكيه تجد له وقعا وأثرا في نفسك أكتر بكتير موضوع الحمام والعنكبوت بكتير خلاص فبنبين الأمور دي للناس ونوضح الامور دي للناس لكن لو واحد مصمم وقال لك والله انا ما انا موضوع الحق- هنا هنا يعني راكب هنا مش عاوز يخرج خلاص يعني لن انكر عليه مش مش هفسقه يعني عشان لا يعني المساله عاديه خلاص طيب الصحيح ايضا في آه، رحله النبي عليه الصلاه والسلام مع ابي بكر ما جاء من حديث البراء بن عازب قال ابو بكر اسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيره لم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي يا سبحان الله حب سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام ده حب يعني ما شفناهوش أبدا عبر التاريخ كله يعني من لدن آدم عليه السلام لحد النهاردة لحد قيام الساعة مش هتشوف حد أحب أحدا كما أحب أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سيدنا الامام ابن القيم يعني بيحكي كده في كلام طويل ان ابو بكر ده كان سحابه تظل النبي عليه الصلاه والسلام سحابه حب وحنان وعطف تظل النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي اكتر من كده في حد ممكن يخاطر بنفسه على هذا النحو كما فعل ابو بكر هو عارف ان الرحله دي كلها مخاطر يعني بالمقاييس البشريه 99% هو مقتول ولا ممسوك ولا اه صح ولا لا بالمقاييس البشريه يعني لم يفكر في هذا كله بل بكى بكاء الفرح والسرور لما علم باختيار النبي صلى الله عليه وسلم له رفيقا وصاحبا في هذه الرحلة هو طلبها نفسه الرفقة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله شوف سبحان الله القدير فسيدنا أبو بكر يقول رحت ايه سويت بيدي مكانا ينام فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ظلها ظل ايه ال- الصخرة ديت ولا ثم بسطت عليه فروه ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك نام ارتاح شوي فنام عليه الصلاة والسلام ثم حكى أبو بكر مش بقى نام وبعدين قالوا ايه في ال- الروايات بقى اللي موجودة في بعض الكتب فيقول لك بقى حط رجله في ال- في الحفرة عشان لو في تعبان جه وجه تعبان قرصه ولا لدغه عقرب ايوه فسيدنا ابو بكر ايه من شده الالم بكى فنقل شوف سبحان الله شوف التصوير بقى نزل الدمعه منه على خد النبي وهو نايم فصحته استيقظ النبي عليه الصلاه والسلام يعني إيه، ليه ما لهوش مش لازمه الحشو الزائد ده مش اي لازمه يعني دغدغه للمشاعر يعني ده كفايه ابو بكر واللي بيعمله ده ده لوحده يعني سبحان الله القدير لكن لا هو قال له نام وانفض لك ما حولك فنام عليه الصلاه والسلام ثم حكى ابو بكر خبر مرور راع بهما راعي أغنام مر بهما فطلب منه لبنا وصادف استيقاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب ثم قال ألم يأن الرحيل يعني يا أبا بكر أما آن الوقت يعني نكمل رحلتنا قلت بلى قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس إذا أبو بكر هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم مكان ووقت ارتاح فيه وكمان بعد ما صحى غداه وشربوا لبن حاجة جميلة جدا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل هذا يفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة جدا أيضا في كتب السير معروفة بقصة أم معبد الخزاعية والقصة أن خبر نزول الرسول عليه السلام وأصحابه بخيمة أم معبد هذه طالبين القرى فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها ضيفينا يا أم معبد يا أم معبد ما ما عندي كل اللي عندي من شياه وإبل وكذا بره إلا الشاه الهزيلة هذه بس شاه كده غنمة كده تعبانة كده وهزيلة يعني إيه في النزع الأخير زي ما بيقولوا يعني لا تدر لبنا خلاص فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في إناء حتى علت الرغوة وشرب الجميع هذه الرواية بنصها هذا رواية ضعيفة وواهية وانا باكد ليه عشان هنيجي للصحيح دلوقتي ونشوف ان احنا اصلا مش ما نعرفش حاجه عن اللي حصل بالضبط كل الناس بتحكي عن ام معبد الخزاعيه زوجها ما حدش جاب سيرته في الموضوع مع انه هو كان الموضوع كله زي ما هنشوف بعد شويه خلاص يعني زوجها في الروايات دي مذكور في الاخر خالص بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام رحل وانصرف فهي اللي بتحكي له كان عندنا راجل شكله كيت وكيت وكيت الكلام ده لا ده الموضوع غير كده خالص وأن زوجها أتى وسألها من أين لك هذا اللبن قالت مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي دي الروايات الموجودة قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه يعني مشرق الوجه حسن الخلق وسيم قسيم إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعليه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدرا إذا تكلم سمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود يعني مخدوم محشود يعني الناس بيجتمعوا حوله لا عابس ولا ولا مفند يعني لا تجد فيه عبوس الوجه ولا قلة العقل ده كان وصفها لمين وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام فالرواية تقول ان, إن زوجها قال لها هو والله صاحب قريش هو ده النبي اللي مبعوث في قريش بقاله كم سنة وهم بيعملوا فيه وبيسووا يعني ولقد هممت أن أصحبه الرواية هذه تقول فأصبح صوت بمكة عالية يسمعوه ولا يدرون من صاحبه الصوت ده يقول إيه يقول جزى الله رب, الع... رب جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزل بالهدى واهتدوا به فقد فاز من أمسى رفيق محمد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد الصوت ده كتب السير بتقول إنه صوت واحد من الجن هو اللي قال أبيات الشعر دي وصح الناس من نومها في مكة ومن خلال كلامه عرفوا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خلاص افلت منهم ورحل ومر بايه بديار ام معبد والروايه من اولها الى اخرها ضعيفه كما ذكرت الروايه الوحيده الصحيحه في الموضوع ايه هي هو ما رواه البزار باسناد حسن ونص هذه الروايه جاء عن قيس ابن النعمان السكوني قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يستخفيان نزل بأبي معبد شوف شوف قصة وعكسها بقى نزل بإيه بأبي معبد فقال والله ما لنا شاه وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن ما عنديش لبن أضيفكم به أو أسقيكم به أو حتى لو عايزين تشتروه ليس عندي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه فما تلك الشاه يعني الشاة اللي انا شايفها ديت قال فأتى بها فدعا رسول الله بالبركة عليها كانت شاة هزيلة يعني ثم حلب عسا فسقاه ثم شربوا خلاص طيب مين اللي شرب ساعتها اللي موجودين النبي عليه السلام ومعاه الصديق أبو بكر وإذا كان رفيقهم في الرحلة دليلهم في الرحلة أبو معبد معهم هكذا فقال أبو معبد أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ هو أنت النبي اللي بيقول عليك صابئ يعني كفرت بآلهتهم يعني قال إنهم ليقولون لم يقل له أيوة أنا لأنه مش صابئ عليه الصلاة والسلام وحشاه لا ده هم اللي بيقولوا كده هم اللي بيدعوا الكلام ده إنهم لا يقولون قال أشهد أن ما جئت به حق ما هو لسه شايف معجزة بعينه اللي هي معجزة ايه ضر اللبن ده من الشال هزيلة هو شايف المعجزة بعينه فقال ايه أشهد أن ما جئت به حق معنى الكلمتين دول ان الراجل ايه أسلم صح ولا لا معنى أسلم تقول لي بس ده هو منواش أقول لك لا النية في الإسلام لا تشترط يعني في الدخول في الإسلام يعني ممكن واحد فجأة كده زي أبو معبد فجأة شاف حاجة قال أشهد أنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقبل منه إسلامه حتى وإن لم ينوي قبلها على العكس من الكفر الكفر يشترط فيه النية الكفر يشترط فيه النية ليه لأن ممكن واحد يكفر مكرها ولذلك ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان خلاص فلذلك الرجل أسلم هكذا فجأة نعم زي ما حدث مع سيدنا عمر بن ياسر نعم فالرجل هنا أبو معبد قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أتبعك يعني أجي وراك أهاجر معاك يعني قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تسمع أن قد ظهرنا يعني خليك كده هنا وسط عيالك وسط ناسك وسط قبيلتك انت مسلم ادعو للاسلام وده كان كان حال النبي عليه الصلاه والسلام مع اي حد كان بيجي له من بره يقول له خليني معاك او اجي لك يقول له لا انت عرفت الاسلام اشتغل بقى ادعو الى الاسلام ولا تاتي حتى تعلم ان قد ايه او تسمع ان قد ظهرنا لما تعرف ان احنا خلاص ثبتنا اقدامنا اصبحت لنا دوله واصبح لنا كيان ومكانه تعال ساعتها لكن دلوقتي لا عندك مهمه اخرى يعني هذا معنى الكلام فاتبعه بعد يعني فعلا سمع الكلام وظل في قومه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة زمنية هذا الخبر فيه معجزة حسية طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي معجزة إضرار لبن الأشياء الهزيلة والتي كانت سببا في إسلام من؟ في إسلام أبي معبد الخزاعي الصحيح أيضا في الرحلة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا بقى الموضوع موضوع ابو معبد وام معبد في فرق بين الايه بين الروايتين وفرق الشخصيتين نفسهم يعني فرق الشخصيتين نفسهم الصحيح انهما عليه الصلاه والسلام وابو بكر احتاط في الكلام مع من يقابلهما من الناس فاذا سئل ابو بكر عن رسول الله قال هذا الرجل يهديني السبيل اي حد في الطريق من الرجل ابو بكر كان معروفا شوي وعالما بانساب العرب سيدنا أبو بكر كان عنده علم غزير في أنساب العرب وكان معروف لدى الناس لأنه كان راجل صاحب تجارة وصاحب أموال والكلام ده فمعروف شوية اللي ع... كتير من الناس في الطريق مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم شكلا يسمعوا عنه بس فيسألوا أبا بكر يا أبا بكر من هذا الرجل منك يقول هذا رجل يهديني السبيل يهديني السبيل يعني يهديني الطريق إلى الله سبحانه فالمستمع يحسب انه دليل معه في الصحراء دليل يعني مرشد في الصحراء عشان يرشده للأماكن يعني سبحان الله ولذلك هذا هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري وأهل العلم أصلوا بسببها ما يعرف بجواز التعريض والحيلة والتورية في الكلام يعني أن يقول الشخص كلاما يحتمل هذا الكلام أكثر من معنى وانت بقى يا مستمع خد المعنى اللي انت عايزه او اللي انت منتظره لكن هو يقصد معنى اخر يقصد معنى اخر هذا النوع من الحيلة في الكلام مطلوب يعني لا يستغني عنه احد من الناس ولو مرة في حياته في موقف مثلا ولا شيء خلاص لكن دائما انصح اقول لا يجعل المسلم هذا ديدنه في التعامل مع الناس يعني مش كل حياته هتكون حيلة كده وتورية في الكلام وتعريض في القول والكلام ده لأن اللي بيكون طبعه كده في كل حاجة بيتحول في وقت من الأوقات من الحيلة في القول إلى الكذب أنه هو اتعود على كده اتعود على إيه اللف والدوران زي ما بيقولوا يعني خلاص فده مع الوقت سنراه يستمرئ الكذب يتعود على الكذب ولا يدري والعياذ بالله ولذلك التعريض الحيلة التورية في الكلام جائزة شرعا ولكن في مواقف بعينها يحتاجها الإنسان ليدفع عن نفسه أذى أو ضررا بعينه أو ليجلب لنفسه حقا من حقوقه أو ليصلح بين الناس أو غير ذلك فده مطلوب لكن مش على طول الخط ليس إيه ليس على طول ال- ال- ال- الخط وبخاصة في قضية الحلف يعني يجوز الاحتيال في, في الكلام والكلام ده لكن بالحلف لا ليه بالحلف لا إلا طبعا في مواقف بتكون مواقف حالكة يعني مواقف حياة أو موت فساعتها لو الإنسان أكره حتى على الحلف حتى بالحلف وحلف على شيء وهو يقصد شيئا آخر فلا شيء ساعتها لأنه خلاص حياة أو موت بالنسبة له يعني أو ضياع ل- ل- ل- لناس أو غير ذلك لكن في العموم الحيلة والتعريض في القول جائزة إلا إذا آه، اقترنت بحلف لا لأن الحلف ليس على نية الحالف وإنما على نية المستحلف ودي ناس كتير مش واخدة بالها منها يجي واحد يحلفك فأنت تقول إيه وماله أما أحلف أنا هحلف على حاجة وهو يفهم حاجة تانية خلاص ناس كتير بتعمل الحركة دي اقول له لا يا حبيبي لا خلي بالك لا ده الحلف ليس على نيتك أنت لا ده ده الحلف على نيتي أنا أنا اللي بحلفك فالحلف على نيتي أنا مش على نيتك أنت خلي بالك فأنت مطلوب أنك لما هتحلف هتحلف على اللي أنا أقصده مش اللي أنت تقصده ففي ناس مش واخدة بالها وحتى بيقف أمام قاضي مثلا في قضية ولا حاجة ولا كده ويقول لك إيه إم- إما ألعب عليه هو بيقول له احلف بالله انك هتقول آه والله العظيم هقول الحق ويقول لك انا هقول حاجة كده وهو هيفهم حاجة تانية لا الكلام ده طبعا ايه الكلام ده شرعا لا يجوز الكلام ده شرعا لا يجوز بعض الناس بيستسهلوا المسألة يقول لك مش عارف كان بيقولوا عندنا في المثل يقول لك قالوا له احلف ما اعرفش قال جالك الفرج باين فرج ايه فرج ايه ده يمين غموس يغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله يقول لك يقول لك فرج يعني احنا برضه عندنا امثال غريبه قوي سبحان الله ها قالوا الحرامي اه الحرامي بقى ربنا يعافينا يا رب ف- ففي ناس ممكن الانسان يعني ح- حكي ان رجلا كان مضطجعا الى جنب امراته زمان يعني فخرج من الحجره في ليله فجامع جاريه له واحده ملك يمين كانت عنده وهي حلاله ففي الشريعة حلاله يعني آه، بس ملك اليمين مش الخادمة يعني في شباب شفتهم في بلاد الخليج ساعات يقول لك ايه يقول لك دي حقي حقك مين يا ابني دي موظفة عندك في البيت حقك مين ده اللي انت بتعمله ده زنا مش آه، دي مش ملك يمين دي يعني آه، لازم الناس تفرق يعني خلاص فانتبهت زوجته في الليل فلم تجده جنبها خرجت تبحث عنه فرأته مع هذه الجارية شايفاها بعينيها خلي بالك بقى باللي حصل بقى فراحت على المطبخ جابت ايه سكين هتشتغل بقى بس ما اعرفش ايامهم كان في اكياس سودا ولا لا مش عارف على ايامهم يعني جابت السكين وجات بقى هتعمل المشكله فهو لما عرف حركه في البيت وعرف ان وضع اتكشف خرج في الحال عمل نفسه يعني شخص سليم ملوش اي حاجه يعني راجع من الحمام راجع بتاع كده يعني فقال لها ما الخبر قالت له ما الخبر وقد وجدتك عند الجاريه فانا جاي بالسكينه عشان انتقم منكم بقى انت يعني تستغفلني كانت بتغير عليه جدا يعني قال الرجل ما كنت فانت حالمه من شده النوم ده انت بس كنت راحه في النوم النهارده والعيار زياده شويه فانت بتهيالك ما حصلش فقالت بلى حصل قال لها ما حصلش اطلب اسمع انت عارف ان الاسلام نهى ان يقرا احدنا القران وهو جنب خلاص قال له اه عارف يعني قالت له خلاص اقرا ما تيسر من القران لو انت صادق اقرا طبعا عامله نفسها فقيهه لكن هي طلعت لا فقيهه ولا حاجه والراجل استطاع انه ايه يخلع منها بحيله ذكيه جدا وهي كانت اميه لا تميز بين القران وغيره هي مش حافظه في القران الا اقصار الصور يعني خلاص لو قال لها اي حاجه تفتكرها قران يعني فانشدها يقول اتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح منشور من الصبح ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع ده قرآن ده مش دعوة بالقرآن خالص يعني ها؟ قال لك أخلص نفسي وخلاص فهي قالت إيه قالت آمنت بالله وكذبت بصري خلاص شفتش وصاحبنا خلع وخلص من الايه من الموقف ده وانطلت عليها الحيله بس خلي بالك بقى خلي بالك لا يكون ايه يكون بقى الحاجه بقى ولا الزوجه حافظه القران والموضوع ما يمشيش معاها خالص يعني خالص باي حال يعني باي حال فدي دي برضه موضوع مهم جدا يعني ده موضوع مهم جدا ان الناس تخلي بالها الحيله والتعريض في القول لكن مش في كل الامور مش في كل الامور يعني الراجل ده معذور ليه لان كان هيتخرب بيته وكانت هتحصل مشاكل كبيره جدا على الرغم ان هو لم يزني يعني خلاص فمثل هذه ال ال ال ال ال الامور الشرع استقاها او احنا عرفنا انها جائزه في مواقف معينه بفعل وكلام ابي بكر الصديق لما قال للرجل هو رجل يهديني ايه يهديني السبيل نكتفي اليوم احنا امامنا يعني تقريبا مسألتين لا نكتفي أحسن لأن لسه عايزين مننا وقت شوية إن شاء الله اللقاء القادم هنكمل في المسيرة مسيرة الهجرة حتى نصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ونشوف اللي هيحصل في الطريق خبر سراقة بن مالك إيه الصحيح فيه وإيه غير الصحيح آه بعد كده هنشوف استقبال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان شكله إيه إيه موضوع طلع البدر علينا ده اللي ليل ونهار عمالين نقولها دي الكلام ده صح ولا لا حصل ولا ما حصلش موضوع استقبال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ايه الاحداث اللي, اللي مرت ساعتها اين بات النبي عليه الصلاة والسلام اول ليلة من وصوله الى المدينة هنشوف احوال المسلمين في المدينة في الايام الاولى كان حصل لهم ايه كانوا في صحة ام كانوا في مرض كانوا في كذا او كذا فنكمل المسيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف الاصول الثلاثة التي تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام مع دولة الاسلام والمسلمين والعز والتوحيد والإيمان في المدينة بعد أن وصل يعني هو صلى الله عليه وسلم ركز على أمور ثلاثة كانت مهمة جدا جدا تتعلق بصلة العبد بربه وتتعلق بصلة المسلم بأخيه وتتعلق بصلة المسلمين مع غير المسلمين كل ده إن شاء الله سنبدأ به أو نبدأ فيه بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين ويبارك في يعني حضوركم وحسن إنصاتكم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين